مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز اكلمكم عن القربان القربان القربان ده على نوعين القربان الخاص بالحمل والقربان العادي اللي بيوزع على الشعب اول حاجه عايز اقولها ان الوضع السليم ان القربان لا يوزع قبل دخول الكنيسه وانما بعدها يعني الواحد ياخد القربانة وهو خارج مش وهو داخل المفروض في القربان اللي بتاخدوه من القربني ان الشعب بيكون صايم وهو داخل الكنيسة فيأخذ القربان كأكل يأخذه وهو صائم يعني ناس صايمين فالكنيسة بتديهم لقمة ياكلوها لو أخذ القربان وهو داخل ما أسهل إن الأطفال يقعدوا ياكلوا في القربانة لأن طعمها لطيف يعني بيستطعموه أكتر من الخبز العادي ولا مانع إن الطفل بعد ما ياكل يتقدم للمناولة برضه أو ما يقدرش يقاوم الأكل أثناء الكنيسة فمفروض القربان ناخده وإحنا خارجين نقطة ثالث القربان في أصله لا يباع ولا يشترى اللي بيحصل عندنا أن يوجد قربني تاجر خبز خارج الكنيسة ده وضع غلط مفروض أن الكنيسة تعمل القربان وتديه للناس بلا تمن ويكون موجود صندوق اللي عايز يحط يحط ما يحطش ما يحطش لأن القربان مش خبز بيباع القربان ده شيء بيتقرب به الانسان الى الله ولذلك كلمه قربان او قرابين بتطلق على كل حاجه يعني اوشيه القرابين في كنيسه بيقال فيها الزيت والبخور والندور وكتب القراءه واواني المسبح كل ده بنقوله في اوشيه القرابين يعني الاشياء اللي بنتقرب بها الى الله ومن هنا جاءت كلمه قربان ومن ضمنه هذا الخبز كان زمان برضو الناس ليه سموا الخبز بتاع القربان ده قربان كان زمان الناس يجيبوا دقيق مخصوص يدوه للكنيسه علشان يعملوا منه القربان يتكفلوا به إلى عهد قريب كنت أعرف أن بعض أشخاص كان يقول على الأقل قربان الحمل أنا أقدمه هدية مني للكنيسة حاجة يتقرب بها إلى الله فينقي دقيق من أفخر أنواع الدقيق ويقدمه للكنيسة يقول خليها القربان الحمل ده الأصل يعني ما كانوش الناس يشتروا دقيق ويعملوه قربان وهذا القربان لابد ان يصنع من حنطه خالصه يعني ما يكونش دقيق مخلوط المسيح شبه نفسه بحب بحبه الحنطه وقال ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت لا يمكن ان تاتي بثمر وهنا في القربان حنطة مسحوقة لأجل معاصينا وهكذا كانت تقدمة الدقيق في سفر اللاويين إصحاح اثنين ترمز إلى تجسد المسيح ترمز إلى تجسد المسيح مفروض إن اللي يصنع القربان يكون شماس أو على الأقل واخد إحدى درجات المسبح مرسوم يعني وبيعمل عمل خاص بربنا مش يعمله اي انسان قربني لا صفه كنسيه له على الاطلاق مش صح او يخلي مراته هي اللي تعمله او يعمله في البيت ويجيبه كل ده غلط القربان يصنعه شخص حصل على إحدى درجات الشماسية ويعمل في الكنيسة في مكان يسمى بيت لحم ما دام ده يرمز لتجسد المسيح الذي ولد في بيت لحم يبقى المكان اللي يصنع فيه القربان يسمى بيت لحم وحاجة تاني حينما يصنع الشماس القربان يكون أثناء صنعه للقربان يتلو المزامير والتسابيح وخصوصا المزامير والتسابيح التي فيها أشياء خاصة بالمسيح ونبوات عنه وعن تجسده أو على الأقل يكون أثناء صنع القربان فكره متصل بالله وفي وضع مقدس ولذلك الذي يصنع القربان ينبغي غير كونه شماسا أن يكون طاهرا جسدا وروحا قربانة الحمل هي القربانة الوحيدة التي تدخل إلى الهيكل ساعات بعض الأسوس بيغلطوا ويحط طبق القربان فوق المذبح غلط لا يوضع فوق المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل التي يصلى عليها ولهذا بعد ما الكاهن بيختار قربانة الحمل يبقى الطبق بتاع الحمل يتحط في أي حتة بره الهيكل ما يخشش جوه الهيكل قربانة غير قربانة واحدة يصلى عليها لتقديسها في سر الإفخارستية وزمان كان بيحصل أكتر من كده ان واحد يخش الهيكل يتناول انا منعت طبعا ان حد يخش الهيكل يتناول ما يخشش الهيكل غير الشمامسه فقط والاسود آه كان يخش يتناول وماسك قربانه في ايده اشتراها من بره ودخل بيها ودخل بيها جوه الهيكل بره كل ده غلط غلط لا يدخل الهيكل ولا يقدم على المذبح الا قربانه واحده هي قربانة الحمل التي يصلى عليها في سر الإفخارستية اللي بيصنع القربان لابد أن يكون دقيق في صنع القربان سواء في عجنه أو في خبزه أو في بختشته كلمة بختش القربان يعني يسقبوا الثقوب اللي موجودة والقربانة بتسقب خمسة ثقوب رمزا للمسامير التي دقت في يدي المسيح وفي قدميه والطعنة التي في جنبه والشوك الذي على رأسه فزي ما جسد المسيح دخلوا مسامير يسقب القربانة هذه الثقوب رمزا للجروح والثقوب التي اصابت جسد الرب اثناء الصلاه فلازم يكون يفهم في الحاجات دي وفي صنع القربان لابد ان يكون قربانا مختمرا يوضع عليه خمير بينما الخمير في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او العهد الجديد كان يرمز الى الشر كان يرمز للشر خروف الفصح ذكر في سفر الخروج اصحاح 12 وقيل انه يؤكل مع فطير فطير يعني بدون خمير يعني فطير يعني بدون خمير وانهم يقعدوا سبعه ايام لا يدخل خمير الى بيوتهم لان الخمير رمز للشر وقال اي نفس يوجد في بيتها مختمر تقطع تلك النفس من شعبها والمسيح لما قال احترزوا من خمير الفريسيين كان يقصد ريائهم وشرهم اذا بقى المسيح مفروض لما نتكلم على تجسده نتكلم على الفطير مش الخمير لماذا نضع الخمير اذا في القربان ما دام المسيح بلا خطيه ويرمز اليه الفطير لا الخمير يبقى الخمير ملهوش علاقه بالمسيح نفسه لكنه بيوضع في القربانه على اعتبار ان المسيح حمل خطايانا كلنا وضع عليه اسم جميعنا فهو حامل خطايا الناس فالخمير اللي بيوضع في القربان رمز لخطايا الناس التي يحملها المسيح في فدائه لنا يبقى هنا تتنبهوا لأن قربانة الحمل لا تمثل المسيح في ميلاده إنما تمثل المسيح في فدائه للبشرية في حمله لخطايا الناس عشان كده بنقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه ولا يوضع عليه شيء آخر في تقدمة الدقيق في لويين إصحاح اتنين بيقول لا يوضع عليه سكر ولا عسل بقول الكلام ده لأن في إحدى المرات إحدى الكنائس المشهورة في القاهرة كان القربان تحط عليه شوية سكر كده عشان يبقى طعمه حلو والناس يقولوا ما فيش أحسن من القربان بتاع الكنيسة الفلانية وطبعا هذا الكلام ضد الطقس وضد اللاهوت وضد كل حاجة السكر والعسل كانوا يرمزوا للملاذ البشرية والسيد المسيح كان بعيدا عن هذه الملاذ وكان ايضا رجل اوجاع ومختبر الحزن كما قيل في اشعياء 53 رجل اوجاع ومختبر الحزن وحمل اوجاعنا ومتاعبنا وايضا لان الخروف الفصح الذي كان يرمز للمسيح كانوا ياكلونه على اعشاب مره ياكلونه على اعشاب مره رمز للخطايا التي بسببها قدم هذا الذبيح عنهم الكاهن بيختار الحمل طبق الحمل بيكون عليه عدد كبير من القربان بيكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 عدد كبير وهو بيختار واحد لابد أن يختار قربانة صالحة على اعتبار أن المسيح قدم بلا عيب وما يكونش فيها لا كسر ولا أي حاجة ولا أي عيب يعني ثم أيضا لكي يكون القربان بلا عيب لازم اللي يصنع القربان يكون متمكن من طريقة صنعه ومن خبزه ويخبزه على نار هادئة ليه على نار هادئة؟ لما يخبزه على نار شديدة يبان مستوي من بره ومن جوه يبقى معجن حتى لما واحد بيتناول وياخد قربانه بتبقى معجنه ساعات بتشككه فمفروض ما يكونش معجن ما ي... ما يبانش مستوي من بره وهو من جوه عجين النار الهادئه تخليه كله يستوي على بعضه بره زي جوه كمان ما تكونش النار شديدة لأن لما ينشف كده يعمل جواهر كتيرة في الصينية كل ما يكسروا حاجات تتفرول لكن لما يكون حتة واحدة بيبقى كويس يختار الكاهن قربانة تكون صالحة ويفحصها كويس ويختارها بعد ما يختارها يمسحها بلفافة علشان ما يكونش أي دقيق موجود أو حاجة تملى الصينية برضو وتعمل مشكلة بعد ما يختار القربانة يتحقق أي اسمه يستبرئ الحمل يعني علشان يبقى الحمل آه، صالح برضو ال- ال- الخمر أو الأبركة يشمها كويس ويديها لزملائه اللي موجودين معاه في تقديم الحمل يشموها يقولوا جيد وكريم يعني مظبوط لأن لما الأبركة بتزداد وتعتق بتتلف وتتحول إلى خلق آم، حتى الخل بالفرنساوي اسمه فينيجر يعني الخمر الفاسد ترجمتها كده فلما تفسد تتحول الى خل وبعدين بيرشم القربانه بالابركه ويذكر أسماء كل التقدمات المشهورة المقبولة في العهد القديم من أول هابيل لحد ملك صادق من المشهورة يعني زي ربنا اللي قبل تقدمة كل هؤلاء يقبل تقدمة القربان قبل ما ي- يقدم الحمل يغسل يديه يغسل يديه ثلاث مرات ومن ضمن المرات دي يقول اغسل يدي بالنقاوه واطوف بمذبحك يا رب لاسمع صوت تسبحتك وانطق بجميع عجائبك وغسل يديه يمر يرمز الى النقاوه التي يتقدم بها ككاهن يقدم القربان وهناك رمز اخر الملابس البيضاء اللي بيلبسها الكاهن والشماس التونيا والحاجات دي يرمزوا الى النقاوه اللي موجوده في حياتهم لتقديم القربان ملابس بيضاء ترمز للنقاوه ويغسل يديه ويقول اغسل يدي بالنقاوه ويشترط في القربان انه يكون ابن يومه ما يكونش قربان قديم لان القربان القديم بيبقى ناشف ويتكسر ولا يليق روحيا ولا رمزيا وبعدين بعد ما يقدم الح... آه، يختار الحمل ويخش بيه في الهيكل ي... ياخذ ماء على ايده ويمسح القربانه من كل ناحيه رمز الى عماد المسيح آه... الذي ولد لاجل خلاصنا ويصلي ويقول اعطي ان تكون مقبوله امامك ذبيحتنا هذه عن خطاياي وجهالات شعبك وعلى هذا الحمل يضع الطلبات التي يريدها او التي من اجلها يقدم هذا القداس الالهي لاحظوا فيما بعد واحنا بنصلي القداس بنذكر كل الاواشي وكل الطلبات بنصلي من اجل الكنيسه ونصلي من اجل الاباء ونصلي من اجل خلاص هذا الموضع ونص- ونصلي من اجل الثمار والمياه وكل طلبه ليه لأن أنا عايزكم تعرفوا دي لأن كما إن هذا الحمل أو هذا القربان يحمل خطايانا كذلك يحمل أيضا طلباتنا يحمل الاثنين يحمل خطايانا ويحمل إيه طلباتنا فمن أحسن الأوقات لذكر الطلبات هي هذه الفترة وكويس إن الكاهن بيقول خطاياي وجهالات شعبك بيعتبر ان اخطاء الناس جهالات وبالنسبه له هو خطايا مش جهالات لان من فم الكاهن تطلب الشريعه فما نعتبرش ان خطاياه جهالات كما ورد في ملاخي اتنين سبعه الكاهن يقدم القربان على المذبح وقبل ان يقدمه يصلي صلاه تسمى صلاه الاستعداد صلاه الاستعداد يقول فيها ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطيه وحده القادر على مغفره الخطايا انت يا رب تعلم اني غير مستحق ولا مستعد لهذه الخدمه المقدسه التي لك وليس لي وجه ان اقف وافتح فاي تصوروا الصلاه المملوءه اتضاع لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ واجعلني مستحق يبقى بيغسل إيديه رمز للنقاوة بيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوة بيقول أنا غير مستحق ولا مستعد لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ وامنحني أن أجد رحمة ورأفة في هذه الساعة طبعا الكلام ده بيقوله سرا انتم ما بتسمعوهوش لكن بيقولوا علشان لما يقدم القربان يبقى بيقدمه بقلب تائب وصافي امام ربنا قبل ما يصلي على المذبح صلاة الشكر بيضع القربان فوق رأسه ويلف حوالين المذبح ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس سلاما وبنيانا للكنيسه على اعتبار ان هذه الذبيحه التي تقدم عنا لها كل مجد وكل اكرام مع انها بتحمل الخطايا وهذه الذبيحه نتيجتها سلاما وبنيانا للكنيسه ايضا هناك ذبيحه اخرى نقدمها وهي الكهنه لما بنرسم كاهن بنقدمه لله كذبيحه وبرضه نقول نفس العبارة مجدا وإكراما للثالوث القدوس سلاما وبنيانا للكنيسة المقدسة بعد هذا يوضع القربان في الصينية ما دام هو ذبيحة ووضع في الصينية الصينية ترمز للقبر المقدس اللي بتوضع فيه هذه الذبيحه وبعدين بيتفرش الابروسفرين فوق الهيكل رمز للمغارة التي دفن فيها المسيح ويتوضع فوقيها لفافة رمز للحجر الذي وضع على باب القبر ونفس الصينية توضع فيها قبة معناها إنها قد صارت سماء بحلول الرب فيها كل دي رموز في تقديم الحمل وعلى المذبح بيوضع شمعدانين رمزا للملاكين اللي كانوا بيحرسوا القبر او اللي ظهروا عند القبر في وقت القيامه لان دي ذبيحه بتقدم وتدفن من اجلنا الباقي باقي القربان بيعتبر بركه لانه اخذ من بينه الحمل فيوزع على الناس بركة يسموه أولوجية كلمة أولوجية يعني بركة حينما يتناول الناس يتناولون من الجسد وحده ومن الدم وحده لأن بعض الكهنة ساعات لإنقاذ الوقت بيخلطوا دول بدول لأن الكتاب بيقول خذوا كلوا خذوا اشربوا خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي فلو خلطوهم ببعض مش هيبقى خذوا كلوا خذوا اشربوا مفيش صورة العشاء الرباني هي الصورة التي لا يوجد فيها سوى خبزة واحدة وكأس واحد وصينية واحدة طبعا لكن الصورة اللي عليها مجموعة من الكؤوس وال والأطباق دي لا تمثل العشاء الرباني مطلقا دي مش عزومة كل واحد قاعد في طبق قصاده طبق لا ده المسيح أخذ خبزة وقسم وأعطى حتى ولا صورة الفصح لأن الفصح كان عليه خروف فصح وكان فيه أعشاب مرة حاجات زي دي نشكر ربنا حاليا بدأ الفن يتصف بالصفات اللاهوتية السليمة وأصبحت الصور بتاعة العشاء الرباني تمثل خبزة واحدة على صينية وكأسا واحد الذين يأكلون من الأولوجية يعني من القربانة اللي بتوزع عليهم مش بتاع التناول القربان اللي بتاخدهم الكنيسة يعني مفروض يقطعوا وياكلوا لكن ما يقطمش كده اللي يقطم كده دي زي الوحوش لكن احتراما للسر يقطع وياكل مش يقعد يقطقط فيها كده بسنانه مش مسألة غير لائقة لا فيها احترام للقربان ولا ولا حتى هي من الناحية الحضارية مش مظبوطة يكسر وياخد كان زمان الأسقف إذا زار بيتا من البيوت وأكل معهم على المائدة يمسك أي خبزة كده ويصلي عليها وياخد لقمة ويدي الباقيين لا تمثل سر الإفخارستية طبعا لكن تمثل إزاي إن الأسقف بيبارك الأكل ويأكل منه ويخليهم يشتركوا معاه فيه تقديس القربان بيتم بحلول الروح القدس لكي يقدس هذه القرابين الكاهن بيطلب حلول الروح القدس وبيقول يحل علينا وعلى هذه القرابين المقدسة ويطهرها ويباركها ويقدسها وينقلها ينقلها يعني ينقلها من حالة إنها خبز إلى جسد ربنا ودمه قدسا لقديسين والشعب بيسجد والكاهن يقول فيه صومة اسواب يعني الجسد المقدس والشعب يقول ان هو اشتم فيك صومة اسواب نسجد لجسدك المقدس حالة حلول الروح القدس لتقديس هذا السر وبرضه بيقول على انه ينقلها في بالنسبة للخبز والخمر بعد ما الكاهن يطلب حلول الروح القدس ويحل الروح القدس لتقديس القربان لا يستطيع الكاهن ان ينظر الى الوراء اطلاقا يعني كان في الاول لما يبارك الشعب يبص للشعب ويرشمه لكن بعد حلول الروح القدس وتقديس القربان لا ينظر الى الوراء يميل بوجهه كده لكن يبقى وجهه مركز على الذبيحة وأيضا لا يرشم الذبيحة بنفسه إنما وقت الرسومات يرشم الجسد بالدم أو الدم بالجسد دون أن يرشم لا بصليب ولا بيده منه وبه هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد يبقى لا يلتفت الى الوراء ولا يرشم بيده لا الجسد ولا الدم بيقسم القربانه والجزء الوسط يضعه في الكاس ويتناوله وحده دون ان يقسمه ويكون حريصا جدا بالنسبة لل... لتقسيم الجسد ولمناولته ولا يبقي منه شيئا كما قيل في خروف الفصح ولا يبقى منه شيئا إلى الصباح لهو لا يبقي منه شيئا الكاثوليك بيخلوا جزء يناولوه للمرضى أما مناولة المرضى فممكن ان الكاهن عندنا حق اسمه حق المناوله علبه فضيه لطيفه كده بنسميها حق المناوله هنا يوجد الاستثناء انه بيغمز ال... ال... الجسد بالدم هي حاله المرضى هي الحاله الوحيده الاستثناء في دي لان حاله المريض بتبقى كلها استثناء من اولها لاخرها فالإنسان العادي بيحضر القداس كله من أوله لكن المريض ممكن ما بيحضروش الإنسان العادي بيجي الكنيسة بالنسبة للمريض الكنيسة هي اللي بتروح له يعني في استثناء بالنسبة لحالة المرض والصوم الإنسان العادي له شروط معينة في الصوم المريض ملهوش شروط في الصوم يعني في استثناءات معينة الوضع السليم إن الكاهن ياخذ الاسرار المقدسه في حق المناوله ويروح للمريض يناول مفروض في طقس معين لمناوله المريض اولا الكاهن بياخد السر ده ويروح وما يتكلمش في السكه ولا حاجه على اعتبار انه لسه قاعد في القداس لسه مستمر في القداس وبعدين لما يروح هناك يقرا التحليل للمريض ويقول الاشياء الخاصه بالطلبات الاخيره يقول افلوجيتوس كيريوس ايسوس خريستوس كده ويرد عليه الشماس وبعدين يقول الاعتراف تيناهتي تيناهتي تيناهتي اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي ويرد عليه الشماس وبعدين يناول المريض يقول له بيسوم اسوابي يقول له تنهت لأؤم ويناوله وبعدين يغسل حق المناولة ويشرب المية بعد ينصرف هكذا وضعت الكنيسة احتياطات كثيرة لمسألة القربان والأسرار المقدسة في بعض البلاد المسيحية كان لما يخرج الكاهن يناول المريض يخرج هو والشماس بموكب والناس يسجدوا وهو ماشي في السكة لغاية لما يوصل ويناوله ويرجع أكتفي بكده اتفضلوا نصلي